بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهلا بيكم حلقه جديده وعمر صانع حضاره كل الحلقات اللي فاتت انا ماشي آه، في قصه عمر وهو بيتكون يعني ايه عمر بيتكون عمر ده هيصنع حضاره كبيره جدا طيب الشخصيه دي علشان تستكمل الصفات عشان تصنع الحضاره واحنا بنحكي القصه انا وانت بنتعلم مع بعض انا المفروض يبقى فيا صفات ايه عشان اصنع حضاره عظيمه للاسلام والمسلمين والله يا جماعه احنا في وضع صعب قوي يا مسلمين والله صعب قوي خساره ان احنا نبقى في المنحنى بتاع الحضارات تحت كده معقوله كل الامم سبقنا واحنا تحت قوي كده لازم نطلع لازم تتبني حضاره وهنعبد ربنا بكده وده جزء من عبادتنا وجزء من صيامنا و... ورمضان تاهيل لكده انتوا صايمين السنه دي في رمضان محتاجين صفه اساسيه صفه اساسيه في الصيام بيعلمها لك الصيام الانسانيه ده انت جزء من صيامك تعطف على الفقير والضائع وال- والضعيف تحس بالناس يعني من الاخر الصيام بيعلمك تكون انسان قوي اوعى تكون صايم ببطنك وما بتعملش صفات انسانيه مع اللي حواليك مع الاخرين مع المختلفين انت انسان قوي امال صايم ازاي يا عم انت مش صايم صايم ومش انسان قوي بتعامل امك ازاي بتعامل ابوك ازاي بتعامل الناس حق... بتعامل الفقراء ازاي بتعامل الضعفاء ازاي بتتخانق في الطريق بتقسو على الناس انت مش انسان انت ما استفدتش من الصيام خلي بالكم في حضارات تانية أخرى في بلاد تانية عاملين حضارات عظيمة بننبهر بيها بس ما فيهاش إنسانية ما فيهاش رحمة الإنسان عمر بن الخطاب هيبني حضارة كبيرة قوي قوي عشان يبنيها لازم يتعلم الإنسانية قوي أصله هو قوي ساعات بيبقى جامد شوية النبي هيديله الإنسانية الجميلة هيتعلم من الرسول الإنسانية في كل حاجة حتى مع الأماكن حتى مع الجبال حتى مع الحيوان حتى مع ال... مع الأعداء حتى مع غير المسلمين وبيتعلمها بصوا أنا هفرجكم على الخريطة دي دي الوفود اللي زارت النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيع صلح الحديبية وبعد بقى ما ال- القبائل المقبلة تسلم بين يدي النبي عمر بقى من وزراء النبي قاعد جنب النبي فبدأ يشوف النبي بص الخريطة بدأ يشوف النبي شايفين كمية القبائل دي شايفين كمية الوفود اللي جت للنبي عمر قابل كل الوفود دي فتعلم رحمة النبي كل دول كانوا أعداء يا سلام على إنسانيتك يا رسول الله يا سلام على استيعابك للآخرين يا سلام وانت لا تتعالى على الآخرين وبتقبل الآخرين متعايش قوي بيقبل الآخر قوي بيفتح بيفتح مجال للآخر إنه ينجح ويقول أسلم قبيلة أسلم سالمها الله فينبسطوا قوي وتيجي قبيلة غفار فيقول غفار غفر الله لها إنسانية عجيبة عمر اتعلم الإنسانية من رسول الله انت انسان عايز تصنع حضاره لازم تكون انسان قوي صفات صنع الحضاره انسان قوي صفه مهمه تعالوا نشوف عمر هيتعلمها ازاي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لسه فيه القوة محتاج تدريب من النبي كتير عمر بن الخطاب بشخصيته العظيمة الهائلة اللي جمع بين القوة والرحمة محتاجة تدريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهاردة بنتفرج ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم عمر بن الخطاب لقطات كتيرة هيشوفها عمر لغاية ما يتعلم العاطفة والرحمة بالناس شوف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ماشي معاه ويلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بمعدية جنازة جنازة واحد يهودي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقف فعمر بن الخطاب يقول له يا رسول الله إنه يهودي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أليست نفس مش نفس بشرية دي ويتعلم عمر ويتدرب على أول خطوة في التدريب النفس البشرية وتقدير النفس البشرية يسمع عمر النبي وهو بيقول أحد جبل يحبنا ونحبه طالع على الجبل النبي وأبو بكر وعمر وسيدنا عثمان فالجبل يتهز من عظمة الناس اللي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده على الجبل ويطبطب عليه ويقول له أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين كانت أول بشارة لعمر وعثمان إن هم هيموتوا شهداء شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل معاه إيه؟ عمال بينقله خطوة خطوة لا ده النبي صلى الله عليه وسلم هينقله خطوة بعد كده إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الحب المباشر بين النبي وبين عمر ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ورايحين يزوروا شهداء احد اهي دي كمان فيها حب وعاطفه اصل النبي بيزورهم كل اسبوع يطمن عليهم شهداء لكن لازم يزورهم كل يوم سبت يطمن عليهم ويد- ويدعي لهم و- و- ويقول لهم انا ان شاء الله بكم لاحق عمر عمال يتدرب عمال يتعلم يا عمر النشوفيه اللي فيك لازم تدوب بالعاطفه ويمشي معاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم ماسك ايده ويقول له والله يا عمر اني احبك انا بحبك يا عمر فسيدنا عمر يعني انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم وياخده النبي ويفضل ماشي بيه فعمر ينطق من عاطفه النبي صلى الله عليه وسلم معاه ينطق عمر فيقول له والله يا رسول الله اني احبك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اكثر من اهلك يا عمر قال نعم يا رسول الله والله اكثر من اهلي ومراتي قال اكثر من ولدك يا عمر قال نعم يا رسول الله يا جماعه ده تدريب ده النبي صلى القلب بيتوسع قال اكثر من نفسك يا عمر فسكت قال لا يا رسول الله يبقى كان صادق في الاثنين الاولانيين فقال له النبي لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك واهلك وولدك لا يكتمل ايمانك حتى اكون الاحب اليك يقول عمر فجلست مع نفسي وكأن العاطفة دي بتيجي بالتدريب فعلا وبتيجي بالاختيار فقلت يا عمر لمن تحتاج أكثر في الدنيا ويوم القيامة لنفسك أم لرسول الله فوجدت أنه هو الذي يشفع لي ووجدت أنه هو الذي هداني فوجدت أنه خير لي من نفسي فعدت إلى النبي وقلت يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي فابتسم النبي وقال له الآن يا عمر الآن يا عمر يا ترى الآن إيه اكتمل إيمانه و- ولا يا ترى الآن هتبقى مؤهل للقيادة بالرحمة والعاطفة والحنية اللي جواك وبعدين العجيب ان عمر يستأذن النبي ويقول له يا رسول الله انا عايز اطلع اعمل عمره تأذن لي يا رسول الله فيرد عليه النبي رد جميل قوي يقول له لا تنساني يا اخي من صالح دعائك ممكن ما تنسانيش يا اخويا من دعائك يقول فما زالت الكلمه تتردد في اذني يا اخي يا اخي يا اخي النبي بيقول لي يا اخي انتوا متخيلين يقول ان نسيت ما نسيت فلا انسى كلمه النبي لي لا تنساني يا اخي يا شفت النبي بيعمل معاه ايه شفت العاطفه عمال يرتقي بيها النبي صلى الله عليه وسلم ازاي لدرجه ان يوم فتح مكه لما عمر بن الخطاب يعني لقى ابو سفيان داخل والنبي هيامن ابو سفيان ففضل يلح على النبي لا يقتل يا رسول الله يقتل يا رسول الله فالعباس عم النبي قال يا عمر انت تفعل ذلك لانه من بني عبد مناف لو كان من بني عدي قبيلتك ما- لم تكن تقول ذلك فسكت عمر قال لا والله يا عباس والله انت يوم اسلمت كان احب الى قلبي من لو كان ابي الخطاب قد اسلم لان رسول الله سيفرح باسلامك اكثر من فرحه باسلام ابي لا والله يا عباس انا فرحان باسلامك اكثر من فرحتي لو كان ابويا اسلم شفت العاطفة نمت ازاي؟ يبدو ان عمر بن الخطاب خلاص اكتملت فكرة الإنسانية فكرة العاطفة في قلب عمر لدرجة يا جماعة بقى من أرق الناس يدمع من أجل امرأة ابنها بيبكي إيه ده؟ ايه اللي عملته فيه ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ريت ولادنا يطلعوا كده يا ريت اربي ولادي كده يا ريت تربوا ولادكم كده يا ريت يا شباب تجمعوا بين القوه والعاطفه يا ريت التدين ما يخليناش قاسيين في تدين في ناس بتتدين فتبقى ناشفه وقاسيه انا عايز التدين اللي علمه رسول الله لعمر تدين برحمه صدقوا ان عمر بن الخطاب عين والي من الولاه على مدينه في العراق فبلغوا ان الراجل ما بيقبلش اولاده شوفوا عمر استفاد ازاي من التجربه لما بقى خليفه ما بيبص اولاده علشان يبين هيبته في الق- في ال- في المدينه فاستدعاه فدخل عليه الراجل فقام جايب ولاد عبد الله بن عمر وقعد عمر يحضنهم ويبوس فيهم عشان يعلمه ثم نظر الى الرجل قال له متى اخر مره قبلت اولادك قال لا ادري فقال له عمر كيف ترحم الناس وانت لا ترحم اولادك قد عزلتك انت ما تنفعش تبقى قائد شفتوا استفاد ازاي مره عمر لقى واحد بيطوف بالكعبه وشايل امه على ظهره فقال يا علي تعال نطوف خلفه فان الرحمه ستتنزل على هذا الق- الرجل لعل الرحمه تدركنا معه ببره لامه الله يا عمر بقيت حنين قوي بقيت رحيم قوي جزاك الله خيرا يا رسول الله اللي اديت لعمر الرحمه واديت له العاطفه والحنان وكان جبل احد اللي انا عليه جزء من العاطفه دي احد جبل يحبنا ونحب تعلم الانسانيه ان يبقى عندك انسانيه جميله قوي في التعامل مع الناس محتاج وقت محتاج تدريب و- و- وجزء من انك تكون انسان في تعاملك مع الناس انك تاخد الناس واحده واحده انك تتدرج مع الناس واحده واحده انك تصبر على الناس واحده واحده وتنقلهم خطوه خطوه للشكل اللي انت عايزهم يكونوا عليه عمر كان لسه مش عنده دي عمر بيحب الحسم عمر عايز يحسم هي كده صح غلط انتهينا عمر لازم يتعلم دي عمر هيبني حضاره يبقى لازم يكون متعلم الجزئيه دي جزئيه التض... ده هيقود دول ده هيقود دول فيها ناس ما لهمش علاقه بالدين وعلى ملل اخرى وعلى اديان اخرى ازاي تاخدهم واحده واحده كان لازم ده يبقى جزء من الشيء اللي هيتجهز ليه عمر وانتوا كمان يا جماعه الانسانيه جزء من الحضاره تعالوا نشوف عمر اللي بيحب الحسم ازاي الموضوع هيتغير معاه ازاي هيتعود على ان هو ياخد الناس خطوه خطوه بدا الموضوع مع ايات الخمر عمر بن الخطاب بيحكي عن نفسه بيقول كنت رجل يحب الخمر في الجاهليه اصر بها واحبها كثير الشرب هو بيحكي عن نفسه م- مش واحد بيشرب خمر عادي كثير الشرب ال- الخمره ليه معاه صوالات وجولات زي ما بيقولوا انا بهدي القصه دي لكل شاب داخل رمضان دلوقتي ولسه بيشرب خمره او مخدرات اقسمت عليك خليك زي عمر عمر بيحكي بيقول انا كنت بالطريقه دي لكن عمر شايف ان في مشكله ايه هي المشكله الاسلام بيحسن كل ما هو داخل الانسان والخمره بتسوق كل ما هو داخل الانسان الانسان الاسلام بيحرر الانسان وبيحرر عقله والخمره قيد على عقله الاسلام بيخلي الانسان منطلق الى الامام والخمره بتهبطه لتحت بتعلمه الرذيله عمر حاسس ان ده مش منسجم مع الاسلام فبدا عمر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نريد قولا فاصلا في الخمر عايز يحسم عايزين حاجه فاصله في الخمر اللهم اجعل لنا بيانا شافيا شوفوا اجعل لنا مش ليا لوحدي للمجموع للامه بيانا شافيا في الخمر فنزل قول الله تبارك وتعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فعمر لا انا عايز حاجه حاسمه فقال يا رب اللهم اجعل لنا بيانا شافيا في الخمر عايزين حاجه تحسم المواضيع فنزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فعمر قال يا رب اللهم اجعل لنا بيانا شافيا في الخمر انا عايز احسم عايزين حاجه عايزين حاجه تخلص فنزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه لغايه اخر الايه فهل انتم منتهون فوقف عمر وانتفض وقال انتهينا يا رب عمر اللي كان بيحب الخمر لكن بيحب الأمة أكتر مزاجه الشخصي كان يشرب لكن كان نفسه يحسم من أجل الأمة قد انتهينا يا رب قد انتهينا يا رب انا عايز اقول حاجتين عايز اقول حاجه لل... لاي انسان لسه بيشرب خمره او مخدرات معقوله مش ان الاوان تقول قد انتهينا يا رب احنا في رمضان اتقي الله وقف وقف ارجوكم يا ناس يا اللي بتشربوا حرام عليكم انت مش سامع بيقول لك فخرجنا الى الشوارع وخرج عمر ي- يضع ويكسر الخمر في الشوارع واتملأت الشوارع كأن في طينة كأن الدنيا مطرت كله دلق الخمر اللي عنده لكن السيدة عائشة بتعلمنا مبدأ حلو قوي بتقول أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار ثم نزلت الآيات بالحلال والحرام ولو كان بدأ بالحلال والحرام لقال الناس لن نترك الخمر لقال الناس لن نترك الزنا ولكن الله أخذهم آه خدهم واحدة واحدة فتعلم عمر اتعلم ايه انا بحب الحسم لكن الانسانيه ان انا اخد البشر واحده مش كل الناس زيك يا عمر خد الناس واحده واحده يا ناس بالله عليكم اتعلموا المبدا الانساني ده من عمر صدقوا ان عمر كمل بقيه حياته كده يا اباء ويا امهات خدوا اولادكم واحده واحده يا ناس يا متدينين خدوا الناس اللي بعيد عن ربنا واحده واحده عمر كمل حياته بنفس الطريقه لدرجه يا جماعه ان بعد ما بقى خليفه يبدو انه اتعلم المبدا على الاخر ناس بعتت له ناس من مصر مصر طبعا يعني ايه كان في اخطاء كتير بعد الفتح وناس بتعمل معاصي وكده فناس شافت ان في اخطاء كتير بتحصل في مصر وفي معاصي كتيره بتحصل في مصر فبعتوا لعمر بن الخطاب ان في اشياء لا ترضي الله ورسوله بتحصل في مصر فقال عمر اجمعوهم ليه فقاموا جايبين له الناس اللي قالت كده فقعدهم قدامه وقام قايل لهم اناشدكم بالله وبسنه رسوله وبكتابه هل قراتم القران فقالوا طبعا قرانا القران قال هل فتفعلون كل ما في القران قالوا لا يا امير المؤمنين قال هل احصيتم كل القران في كل لفظه تقولها ماشيين على القران في كل كلمه قالوا لا يا امير المؤمنين قال فهل احصيتم القران في كل نظره تنظرونها قالوا لا يا امير المؤمنين قال أتأمرون بالناس أن يأخذوا بكل كتاب الله وأنتم لا تقدرون أن تأخذوا على أنفسكم بكل كتاب الله كلفوا الناس بما يطيقون اصبروا على أهل مصر يا سلام يا عمر بن الخطاب شوف عمر اللي كان بيقول عايز أحسم لعمر اللي بيقول واحدة واحدة على المصريين الله يا عمر بن الخطاب وازاي ان الاستفادة من اللي اتعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم علمك إنسانية جميلة في التعامل مع الناس خليكوا إنسانيين في التعامل مع الناس واصبروا عليهم واحدة واحدة تتبني حضارة كبيرة ويحب الناس الإسلام عمر بن الخطاب آه، لسه محتاج حاجات عمر بن الخطاب هيقود أمة كبيرة هيصنع حضارة كبيرة لسه قلنا التدرج في الخطوات لكن لسه حتة العفو عمر م- ما كانش آه، بيصفى بسرعة كان دايما بياخد الحلول الحازمة محتاج يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فكرة واحدة واحدة فكرة الصبر على الناس وفكرة العفو عن الناس وفكرة عدم الغضب بسرعة والتفويت و... هحكي لكم مواقف بسرعه مره سيدنا عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق يعني حصل بينهم آه، يعني مشاده فابو بكر الصديق يعني بي بيصالح سيدنا عمر سيدنا ابو بكر لين قوي فعمر لم يقبل الصلح فسيدنا ابو بكر زعل فراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم و- وقال يغفر الله لك يا ابا بكر شويتين وسيدنا عمر بن الخطاب ندم ان هو ما صالحش ابو بكر فراح لابو بكر في بيته ما لقاهوش فراح للمسجد النبوي فشافه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وجه النبي فابو بكر حس ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على عمر فنزل ابو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت انا الظالم انا اللي كنت غلطان انا اللي كنت غلطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس مش بيكلم عمر بس عشان ما تبقاش شديده على عمر بيكلم الناس كلها ايها الناس كذبوني فقال صدق وواساني بنفسه وماله واهله فهل انتم تاركوا لي صاحبي يبدو ان الحكايه دي خلت سيدنا عمر بن الخطاب ي- يصفى شويه موقف تاني سهيل بن عمرو كان بيقف خطيب في قريش يعني يهجو النبي صلى الله عليه وسلم اتأثر في غزوه بدر فيقف عمر بن الخطاب ويقول يا رسول الله دعني انزع ثنيه سهيل بن عمرو خليلي اكسر له اسنانه دول حتى لا يقف عليك خطيبا بعد اليوم فينظر له النبي ويقول لا يا عمر لا من ما نقطع ما نكسرلوش سنانه لا يا عمر لعله يقف موقفا تحمده عليه تشكره عليه وتلف الايام سبحان الله وبعد وفاة النبي تيجي قريش مكة كلها ترتد فاللي يقف يثبتهم سهيل بن عمرو ويقول يا معشر قريش كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد فتضحك عليكم العرب جابها لهم بطريقة زي كده فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت نزعت ثنية سهيل بن عمرو لو كنت كسرت له اسنانه ما كانش وقف الوقفة دي الموقف الثالث حاطب بن أبي بلتعة حاطب بن أبي بلتعة بعت لقريش رسالة قبل فتح مكة بيقول لهم إن رسول الله جاي يفتح مكة فاستعدوا يا نهار أبيض فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وجات الرسالة وفتحها النبي قال ما هذا يا حاطب رايح تستعديهم علينا فعمر قام رافع سيفه قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق فقال لا يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا ده حضر غزوة بدر ولعل الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم عمر عمال بيتنقل قوي معنى كبير قوي عمال يتعلمه عمر العفو عن الناس بالذات اللي ليهم مواقف كبيرة حاطب بن ابي بلتعه يا سلام يا رسول الله ويا سلام يا عمر عمال تتعلم عمال تتعلم العاطفه من رسول الله والتدرج في الخطوات وعمال تتعلم ايه الانسانيه العظيمه يا رسول الله اللي عمال تعلمها لعمر علشان عمر يجي موقف اصعب من كده عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق اللي طلع يوم غزوه احد ورجع بتلت الجيش وساب المسلمين لوحدهم تخيل رجع بتلت الجيش وقال مش سمع كلام الصغيرين وما سمعش كلامي طب انا راجع وسايبه وساب النبي في قلب المعركه اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل يقصد بنفسه ان هو الأ- الاعز وبيقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقام قايل ان مثلي ومثل اصحاب محمد كمثل المثل الذي يقول سمن كلبك لياكلك لا ده وده اللي اتكلم على على السيده عائشه فتخيلوا لما جه يموت والن- وعمر قال له يا رسول الله دعني اقطع رقبته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر لئلا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه وهو جاي يموت عبد الله بن ابي بن سلول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فما قدرش عمر بقى قال يا رسول الله اتصلي عليه يا رسول الله هذا منافق كيف تصلي عليه تسوي بينه وبين المؤمنين قال دعني يا عمر اخر عني يا عمر انت واقف تخيلوا قد ايه كان عمر واقف و- وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يكفنه في ثيابه في, في, في عباءه النبي فقال عمر يا رسول الله لا تفعل فقال دعني يا عمر انتوا انتوا متخيلين لاي درجه عمر بن الخطاب مش قادر دعني يا عمر وبعدين النبي فهمه قال يا عمر والله لن تنفعه عباءتي إن كفن فيها إن كان الله غاضب عليه ولكن الرجل وراءه قوم ده وراه قبيلة كبيرة فأردت أن أؤلف قلوبهم بعفوي عنهم لكن لن ينفعوا لو كان ربنا غاضب إنما أنا عشان بقيت الناس عشان يحبوا الإيمان فقال عمر الله ورسوله أعلم يبدو أن عمر اتعلم كتير قوي من النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم إزاي يعفو ازاي اتعلم ازاي يتدرج إز- اتعلم ازاي يعمل يعطي العاطفه اتعلم ازاي ان هذا منافق لكن ازاي نتعامل معاه من اجل قلوب ناس تانية نكون انسانيين علشان ما نفسدش بقيه القلوب ويبدو ان هو دون اللي عمر كمل فيه حتى لاخر حياته تخيلوا يا جماعه ان واحد من الجيش اللي كان طالع مع المسلمين مجاهد في سبيل الله وكان عمر يعرفه بلغوا ان هو شرب خمر وان هو تخلف عن الجيش لانه كان شارب خمر تخيلوا عمر عمل ايه عمر اللي اللي هو بيقول ضعني قال على طول بيعمل كده قام باعت له كتاب من عمر بن الخطاب الى ميسره بن خويلد اني احمد الله اليك واذكرك انه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي العطاء فارجع الى الله وتذكر انه يغفر الذنب ويقبل التوبه فبكى الرجل وقال ما هذه الرحمه يا عمر ما هذه الرحمه من الله وما هذا العفو منك والله لا اشرب الخمر ابدا الله على الانسانيه لما تكون ممزوجه برحمه جزاك الله خيرا يا رسول الله انك علمت عمر الانسانيه الكبيره دي وجزاك الله خيرا يا عمر انك اتعلمت فخليت حضرتك قايمة على الرحمة والعفو والإنسانية يا ريت نكون كده يا جماعة في رمضان ونعفو عن بعضنا اعفوا يا جماعة في رمضان اعفوا عشان ربنا يعفو اعفوا عشان ربنا يرضى عنا اعفوا عشان تكونوا عمريين وتكونوا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم